بسم الله الرحمن الرحيم مدارج السالكين موقع الربانية روح من روحي الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم مدارج السالكين فكر سلفي واضح لقضية التزكية والسير إلى الله مدارج السالكين أن أرسم طريقا إلى الله أوله في يدك وآخره في الجنة أن أرسم طريقا إلى الله وجود الرجل أقوى من العلم ولو أقام الناس عشر سنين يتناظرون في معاني الفضائل ووسائلها ووضعوا في ذلك مئة كتاب ثم رأوا رجلا فاضلا بأصدق معاني الفضيلة وخالطوه وصحبوه لكان الرجل وحده أكبر فائدة من تلك المناظرة وأجدى على الناس منها وأدل على الفضيلة من مئة كتاب ومن ألف كتاب وجود الرجل أقوى من العلم وجود الرجل أقوى من العلم وجود الرجل أقوى من العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه يا رب لغيرك شيئا ابدا اللهم لا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا ابدا يا رب احبتي في الله كيف حالكم مع الله امرضني اليوم سؤال واخز واخرتها مع هذه الانفس وبعدين في احوالنا دي توقفت ليلتي ونهاري وانا افكر في حالي واحوال المسلمين اليوم في هذه الطاعات المصطنعه وهذه القربات المفتعله وهذه المعاصي المجنونه وهذه الافات المدفونه الى اين نمضي ومتى يكون الصلاح والاجتباء توقفت ايها الاخوه لاتساءل الى متى سيمضي بنا العمر ونطوي الايام والدنيا كما هي ونحن كما نحن والقبر اوشك وفي القبر اما جنه واما نار وذكرت ما نحن بصدده في ليلتنا من ذكر عباد الله الصالحين ذكرت ان هذا المقام مقام عباد الله الصالحين انما نحن بصدده فيما نتحدث عنه هو درجه فحسب من درجات اليقظه اول منزله من مئه منزله أول منزلة من مئة منزلة درجة منها فرع من درجة منها صحبة الصالحين شفتوا بقى احنا بنتكلم فين ده احنا لسه بعيد قوي صحبة الصالحين هذه فرع من مرتبه من درجة من منزلة من مئة منزلة فنحن في منزلة اليقظة ومنزلة اليقظة ثلاث مراتب المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة والمرتبة الثانية مطالعة الجناية والمرتبة الثالثة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام في المرتبة الثالثة كيف يصح لك معرفة الزيادة والنقصان من الأيام بثلاثة أشياء منها صحبة الصالحين توسعنا في هذه الفروع هل هو مخل وهذا استفتاء أريد أن أطرحه على أهل المدارج تلك المجموعة التي طالبنا او اقترحنا انشاءها هذا التوسع ذكرت علته ان انهاء المدارج ليس هدفا ومقصدا في حد ذاته انما المقصد والهدف من دراسه مدارج السالكين هو ان اضع قدم المسلم على سير صحيح الى الله خال من الخطا ان اضع في يده حبلا اوله في يده واخره في الجنه هذا هو الهدف من دراسه المدارج ولذلك ذكرت عند الكلام على الصالحين اننا نتوسع في ايجاد الصالحين لان ايجاد الصالحين انقاذ للامه قالت انهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث فإكثار الصالحين وإيجاد الصالحين بكثرة إنقاذ للأمة من الهلاك ثم وجدت اليوم علة أخرى لإيجاد الصالحين علة خطيرة جدا ومهمة جدا وعميقة جدا لإيجاد الصالحين آه وهذا الكلام لعلي ذكرت بعضه قبل ذلك ولكنه في حالتنا اليوم هذا موضعه وبيان أهميته يقول الشيخ والبلد الذي ليس فيه شيخ من أهل الدين الصحيح والنفس الكاملة والأخلاق الإلهية يعني البلد الذي ليس فيه رجل من الصالحين هو في الجهل كالبلد الذي ليس فيه كتاب من الكتب البتة شوف ازاي البلد البلد الذي ليس فيه شيخ من اهل الدين الصحيح والنفس الكاملة والاخلاق الالهية هو في الجهل كالبلد الذي ليس فيه كتاب من الكتب البتة وإن كان كل أهله علماء وإن كان في كل محلة منه مدرسة وفي كل دار من دوره خزانة كتب لا تغني هذه الكتب عن الرجل الرجل الصالح العالم العابد ذو خلق فالكتب انما هي صواب او خطا ينتهي الى العقل ولكن الرجل الكامل صواب ينتهي الى الروح الرجل في وجوده تأثيره على الناس أقوى من العلم وجود الرجل أقوى من العلم إذ وجود الرجل تفسير الحقائق في العمل الواقع وفي الحياة عملا مرئيا داعيا إلى نفسه ولو أقام الناس عشر سنين يتناظرون في معاني الفضائل ووسائلها ووضعوا في ذلك مئة كتاب ثم رأوا رجلا فاضلا بأصدق معاني الفضيلة وخالطوه وصحبوه لكان الرجل وحده أكبر فائدة من تلك المناظرة وأجدى على الناس منها وأدل على الفضيلة من مئة كتاب ومن ألف كتاب ولهذا يرسل الله النبي مع كل كتاب منزل ليعطي النبي الكلمة قوة وجودها فبوجود النبي تخرج الحالة النفسية من المعنى المعقول إلى الواقع المشهود فوجود النبي ينشئ الفضائل الإنسانية على طريقة النسل من إنسانها الكبير ولذلك كان النبي أبو المؤمنين وأزواجه أمهاتهم هذه فائدة وجود الرجل وجود الصالحين ولذلك علمت اليوم لما ضللت الأمة ضللت الأمة لأحد سببين إما لعدم وجود الرجل القدوة أو وجوده مشوها شوهوه شوهه أهل الباطل شوهوا وجوده وجود الرجال الصالحين ولما اقول الرجل الصالح دلوقتي اعرف ان اقصد بيه العالم العابد ذو الاخلاق العاليه ثلاث حاجات عالم من العلماء عالم وعابد من العباد الزهاد واخلاق ساميه هي الاخلاق الالهيه واقصد بالاخلاق الالهيه يعني الاخلاق التي امر الله بها واحبها ورضيها واثنى عليها هؤلاء الرجال هم الذين يرفعون خسيسه البشر وما مثل الكتاب يتعلم المرء منه حقائق الاخلاق العاليه إلا كوضع الإنسان يده تحت إبطه ليرفع جسمه عن الأرض فقد أنشأ يعمل ولكنه لن يرتفع هو نفسه يشيل نفسه يرفع نفسه فوق بس مش هينفع إنما يرفعه شيخه خليني انتقل نقله يقول والرجل من هؤلاء كالشمعة والشمعة في الضوء وإن صغرت واحدة وإن كبرت واحدة وعلامة الرجل من هؤلاء اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام آمين علامة الرجل من هؤلاء أن يعمل وجوده في من حوله أكثر مما يعمل هو بنفسه قالوا إيه شيخك من نفعك لحظه قبل لفظه لحظه يعني رؤيته اما تبص للشيخ كده بس تبص له تستفيد منه من غير ما يتكلم بس في مره رايت احد مشايخنا وكنا نصلي خلفه في المسجد فبعد الصلاة واحد قام وقال له يا شيخ أنا كنت جاي أسألك بس أنا مش هسأل أنا شفتك بس بتعمل كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله بس أنا هروح بالفايدة دي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بس هو شاف الشيخ بس مجرد انه شافه بيسبح على صوابعه قال له دي كفايه عليا انا هروح وحكيت قبل ذلك انني وانا غلام صغير قال لي الشيخ يا ابني ما تعرفش تصلي كده قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين ونزلت دموعه هكذا قلت لكم القصة دي قبل كده تشوف الناس كلها بتنزل من عينيها دمعة دمعة وده كان بينزل أربعة أربعة لو شفت انت الوضع ده ايه رأيك يعمل ايه في قلبك هو ده اللي قاله كنت إذا وجدت من قلبي قساوة أتيت محمد بن واسع فنظرت في وجهه فزادني ذلك خشوعا أسبوعا بس وما زال في عصرنا رجال شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم ربنا يحفظه ويعافيه ويثبته ويكرمه ويحميه ويحافظ عليه ويرفعه ويعليه روح مسجده وبص في وجهه بس صلي هناك صلاة وامشي ما تعملش حاجة اكتر من كده زي انا ما اقصدش الحصر وانما هقول زي ما قلنا دلوقتي حالا لابد في كل محلة من شيخ اقصد مدينة وقرية وبلد وعزبة وقبيلة لابد من وجود رجل من هؤلاء لابد لا يصلح في هذه البلد ألف مكتبة ولا مليون كتاب لابد من رجل من هؤلاء رجل واحد وعلامة الرجل من هؤلاء أن يعمل وجوده في من حوله أكثر مما يعمل هو بنفسه كأن بين الأرواح وبينه نسبا شابكا بقول كده بصلي ورا الشيخ حاسس ان الموجات الارسال والاستقبال متوافقة عارف لما تدور مؤشر الراديو وتظبط المحطة عشان تلقط اهو كده مؤشر القلب مظبوط على دي اول ما يقول الحمد لله رب العالمين قلبك يرفرف ده كده اول ما تشوفه تقول الله اكبر هو ده اول ما عينك تقع عليه تحس ان قلبك عارفه روحك عارفاه خيركم من إذا رؤي ذكر الله لا إله إلا الله عرفت وجعي النهاردة من إيه أين هؤلاء إذا قلنا إنهم موجودين موجودين آه بس ندرة واحنا محتاجين منهم كثرة إذا قلنا عندنا أزمة مساكن أزمة بوتاجاز أزمة سكر أزمة لحمة كل هذا باطل لكن الحقيقه عندنا أزمة في الرجال الصالحين أزمة في وجود الرجال الصالحين وعلامة الرجل من هؤلاء أن يعمل وجوده في من حوله أكثر مما يعمل هو بنفسه كنت بقول لبعض إخواننا كده الطفشانين في البلاد بحثا وراء المال ارجع يا ابن بلدك وجودك في البلد مجرد وجودك لا تخطب ولا تدي درس ولا تعمل حاجة وجود هيئتك في وسط الشباب الصغير هذا وحده تثبيت هذا وحده دعوة علامة الرجل من هؤلاء أن يعمل وجوده مجرد وجوده في من حوله أكثر مما يعمل هو بنفسه ما تعملش حاجة كأن بينه كأن كأن بينه وبين الأرواح نسبا شابكا فله معنى الأبوة له معنى أبوة الأب في أبنائه فهو أبو أرواحهم لا يراه من يراه منهم إلا أحس أنه شخصه الأكبر آه آه أقولها إزاي أقول كده لما أقرأ عن سيدنا أبو بكر الصديق أقول أهو أنا بقى لو بني آدم كنت أبقى كده يحس ال- لما تشوفه تقول يا سلام اهو انا كده بس مضيع نفسي بشوية تفاهات وكلام فارغ لا يراه من يراه منهم إلا أحس أنه شخصه الأكبر وهذا الرجل الصالح هو الذي تكون فيه التكملة الإنسانية للناس وكأنه مخلوق خاصة لإثبات أن غير المستطاع مستطاع افتكرت بقى كده ان انا قلت الكلام ده قبل كده هذا الشخص الرجل الصالح ربنا سبحانه وتعالى جعله كأنه التكملة الإنسانية للناس لنا خطبة جمعة زمان اسمها كيف تكون رجلا يزن أمة أحيانا يخلق الله رجلا من الصالحين يوزن الأمة لما تيجي الفتنة أو المحنة في كفة والأمة في كفة فتبقى المحنة أو الفتنة أكبر من الأمة فتطيش الأمة تطب المحنة والأمة تطيش تخف فربنا يجعل في الأمة رجل يتقل الأمة فتثقل الأمة يثقل ميزان الأمة تثبت الأمة ترتفع الأمة ترسخ الأمة زي سيدنا أبو بكر في حادثة الردة وزن الأمة الأمة طاشت فوزنها عند موت النبي الأمة طاشت فوزنها صلى الله عليه وسلم زي الإمام أحمد بن حنبل في قضية خلق القرآن الأمة طاشت فوزنها وهكذا على مدار التاريخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها رجل بأمة رجل بأمة هذا الرجل فيه التكملة الإنسانية للناس هذا الرجل كأنه مخلوق خصيصا مخلوق خاصة لإثبات أن غير المستطاع مستطاع ربنا خلقه مخصوص عشان يقول لك لما تقول مش ممكن يقول لك لا ممكن عبدي فلان عملها اللي يقول النهارده نقول له بتختم القرآن في قد ايه يقول في شهر والله المستعان نقول له ما بتحلمش تختم القرآن مرة في ليلة واحدة يقول لي مستحيل وسمعتهم مرة جماعة من دعاتنا ها من مشايخنا بيناقشوا المسألة وطب القرآن 30 جزء والجزء على الأقل عايز له ساعة يبقى عايز 30 ساعة والليل كله 8 ساعات يبقى ازاي ما ينفعش وقلنا يا مشايخنا ما بتتحسبش كده ذكر الإمام ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم عند قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قال وقد روينا بالتواتر أن هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان أنه ختم القرآن في ركعة واحدة وقف يصلي ركعة الوتر قال الله أكبر وقرأ الفاتحة ثم قرأ ألف لام ميم إلى سورة الناس ثم ركع القرآن كله هو واقف في ركعة واحدة اللي يقول لي النهاردة ما ينفعش أقول له عثمان عملها وبالتواتر لا يكذب سند صحيح متواتر قل لي ازاي اقول لك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مش هيحصل مش ممكن ازاي يقدر اقول له يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم هي دي القضية كأنه مخلوق خاصة لإثبات أن غير المستطاع ها؟ مستطاع يقول لك كده واحد يقول لك يعني أقف قدام البلد كلها يقول له آه ما ينفعش ما حدش يقدر على كده الإمام أحمد وقف كل الدنيا قالت القرآن مخلوق وقف لوحده يقول لهم القرآن غير مخلوق الصالحين دول ربنا خلقهم عشان كده ليقيم بهم الحجة على الخلق اللي يقول ما اقدرش يقول له ايه لا تقدر في ترجمة سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه في سير أعلام النبلاء روى عنه الذهبي أنه قال أسلمت وكنت تاجرا فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة فلم يجتمعا فتركت التجارة وأقبلت على العبادة الإمام الذهبي بقى بيعلق يقول إيه ويرحم الله أبا الدرداء فقد اجتمعت التجارة والعبادة لرجال منهم أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله بن الزبير ابن العوام اجتمعت التجارة والعبادة هؤلاء الرجال جعلهم الله كذلك ليثبتوا أن غير المستطاع مستطاع اسمع بقى اللي جاي ومن عجيب حكمة الله لما نقول دلوقتي ازاي نقدر على كده ازاي ممكن كده نقول له ايه ازاي نقدر نكون منهم ازاي نستطيع ايجاد هذه الفئة من الخلق من البشر ونحن في حاجة الى ايجادها نقول له ايه اسمع ومن عجيب حكمة الله أن الأمراض الشديدة تعمل بالعدوى في من قاربها أو لامسها يقول إيه؟ إن الأمراض الشديدة زي مرض الأنفلونزا زي مرض الجرب زي مرض ايه الامراض الشديده تنتقل بالعدوى فكذلك القوى الشديده تعمل كذلك بالعدوى في من اتصل بها وصاحبها قال لك نفس الشيء القوة القوى القلبية تنتقل بالعدوى في من لامسها وقاربها واختلط بها اسمع اسمع يقول الشيخ وإن القوى الشديدة تعمل كذلك بالعدوى في من اتصل بها أو صاحبها ولهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض عشان تعدي هؤلاء الصالحون يخلقهم الله ويرزقهم التقوى يصيبهم بالتقوى يبتليهم بالتقوى كنت لسه امس نتكلم في خطبة الجمعة أن المؤمن سهل وإن سبب صعوبة الحياة إن الناس النهاردة الناس بقت صعبة طب إزاي أبقى سهل قلنا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره حتى وإن كان هو صعب هنسهله هنخليه يبقى سهل فسنيسره مش فسنيسر له اليسرى لا سنيسره لليسرى هو اللي هيبقى إنسان سهل أعطى وقلنا العطاء مش فلوس بس وإنما أعطى خلقه وأعطى جاهه وأعطى ماله وأعطى وقته وأعطى صحته وأعطى عقله وأعطى قلبه وأعطى واتقى التقوى اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من أهلها والتقى بالضبط التقوى أن يترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام هي دي التقوى فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال قلت كده قلت كده تحديدا بالحرف الواحد أن التقي لا يسأل صلاة الجماعة في المسجد فرض ولا سنة التقي لا يسأل وضع الفلوس في البنوك حلال ولا حرام مش الاقتراض لا لا لا لا التقي لا يسأل هو النقاب فرض ولا سنة ليه التقي ما يسألش ليه ما يسألش ليه لأنه بياخد بالأحوط مش محتاج يسأل هي دي التقوى التقي ده انا بقى لو استطردنا في مسائل هذا العصر معلش انا اسف في ناس بتسأل اسئلة خايبة تقوى فين والناس فين التقوى اللي بيقول له سيب شوية حلال مش اللي بي بيحف من الحرام الشاهد ان الصالحين دول ربنا بيرزقهم التقوى رزق الشيخ هنا قال ايه قال اصابة كاصابة المرض التقوى تعمل ثلاث حاجات بقى تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض وتكسر النفس كما يكسرها المرض وتفقد الشيء ما هو به شيء فتتحول قيمته فلا يكون بما فيه من الوهم بل بما فيه من الحق وإذا عدم الناس هذا الرجل اسمع وإذا عدم الناس هذا الرجل الذي يحديهم بقوته فقل ما يصلحون للقوة إذا افتقد الناس هذا الرجل الذي يعديهم بقوته العجيبة فقلما يصلحون للقوة لو ملقوش الراجل ده في وسطيهم لو البلد دي ما فيهاش راجل من دول رجل صالح عالم عابد ذو خلق سام يعدي اللي حواليه عمر دول ما هيبقوا رجاله وزي ما قلت بمنتهى البساطة لا يصلحهم مليون كتاب ولذلك قال ربنا ثم أرسلنا رسلنا ها تترى تترى الرسل على طول على طول ورا بعضهم ورا بعضهم خمسة وعشرين ألف نبي كم غفير كم كثير على مدار التاريخ انبياء ورسل قول لي طب بعد النبي محمد 1400 سنه مفيش نبي بس كل امته مطالبون ان يكون نموذجا من هذا النبي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه الأمة كلها مطالبة بعد النبي أن تكون دعاة إلى دين هذا النبي وإذا عدم الناس هذا الرجل وإذا عدم الناس هذا الرجل الذي يعديهم بقوته العجيبة فقلما يصلحون للقوه فكبار الصالحين وكبار الزعماء وكبار القواد وكبار الشجعان وكبار العلماء وأمثالهم كل هؤلاء من باب واحد وكلهم في الحكمة ككبار المرضى مريض جامد بيعدي بطريقة مثيرة الراجل الرجل الرجل الحقيقي اللي بيعدي صح بيعدي اللي حواليه يعديهم زي ما قلنا كده بالتقوى عشان كده النهارده لما انت ما ما لقيتش حد يعديك فلم تمرض بالتقوى شفت كل اللي حواليك مفرطين بيبحثوا عن الاسهل وانا قلت كده برضو في خطبة امبارح ان القضية في هؤلاء الذين يبحثون عن الاسهل عن التيسير او الاستسهال فيما ليس فيه تسهيل الدين في اصله يسر لكن هم عايزين اليسر ده ييسروه على مزاجهم كمان بقول دول يعاملهم الله بنقيض قصدهم هذه سنة ربانية سنة كونية أن يعامل صاحب الهوى بنقيض قصده فلما يحب يسهل ربنا يصعبها عليه هي سهلة مش ناقصة لذلك يا إخوة نقول بقى النهاردة ايه ان حاجتنا الى هؤلاء الصالحين ليعدوا من حولهم فيكثر الصالحون ان حاجتنا الى ايجاد الرجل الصالح لانقاذ هذه الامه طيب آه، نجيبه منين ده مشكلة كبيرة والله مشكلة مش سهلة الرجل الصالح اللي محتاجينه النهاردة في 25 محافظة لا ده انا مش بقول بالمحافظات بقى احنا بنتكلم على القرى والنجوع احنا بنتكلم على العزب وال والتجمعات الصغيرة أن يوجد في كل منها رجل صالح رجل صالح الرجل الصالح ده له إشعاع إشعاع ذاتي يغمر به من حوله عدواه لما يعطس يعدي بلد الرجل ده نجيبه منين ده يتصنع ولا يجي ازاي والكلام كده يوصلنا بقى الى الحاله اللي قلت لكم عليها في اول الحلقه خالص ان انا تعبان وشايل الهم هم الامه دي هذا الهم ان احوالنا غير مرضيه طب نعمل ايه هنا ياتي السبب الخامس لايجاد عباد الله الصالحين الاجتباء والسبب ده مفروض يخليك تحب ربنا اكتر لما يبقى في البلد مفيش حد ينفع مفيش حد يستاهل الله الكريم ليحفظ هذه الأمة يجتبي ينتقي أحدهم ويصنعه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين هو ده الاجتباء أن يجتبى أحدهم اتكلمنا قبل كده في موضوع الاجتباء في منزلة المراد وأنا عايز أنا عايز الليلة دي تعدي منزلة المراد أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا يبقى الواحد مستشرف للجفاء عايز يطير في المعاصي يولع في نفسه في الشهوات وربنا يعصمه من هذا اضطر رغم انفه يسد في وشه الباب ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا ويسد مسالك العطب عليه اكراها هو عايز يمشي كده في الباطل وربنا يسد عليه مسالك العطب ويقوده إليه رغم أنفه قالوا الاجتباء اجتباء الحق عبده واستخلاصه إياه بخالصته إن ربنا سبحانه وتعالى يستخلصه إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إنا أخلصناهم بخالصة يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أخلصنا بخالصة يا رب استخلصنا بخالصة ولذلك قال اجتباه وهداه ولذلك قال سبحانه وتعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين سبحانك يا رب الاجتباء ممكن حد يبقى ضال ضايع وربنا يجتبيه ويهديه ويعليه ويرفعه اه كده واحد عادي اه لا حرج على فضل الله ابن القيم استغرب المسألة وده اللي انا عايش فيه يا ترى الانسان ده في حتة كده ربنا راضي عنها فيختاروا بيها ولا ما فيش حاجة خالص والله انا ما اعرف انا بقول لكم الحق هو في حتة ربنا اختاره بناء عليها ولا ما فيش حاجة خالص انا شخصيا ما اعرفش ولا اعرف حد اتكلم فيها لكن القضية انني اعلم بيقين ان الله قد يختار عبدا ويصطفيه ويصنعه ويربيه ويجتبيه ويخلصه ويخلصه ويعليه والله لا يحتاج الى الاسباب لا حرج على فضل الله ابن القيم بيقول ايه في في المدارج يقول وقد استبد الانبياء عليهم السلام بهذه المنزله منزله الاجتباء وكادوا ان يحتكروها وشغلوا محلها الا حيزا قليلا جدا اخلاه الله تعالى ووقفه وادخره ليهبه سلة من المؤمنين في كل جيل يصدقونه الحب فيحبهم ويريدونه فيريدهم من أحبنا أحببناه ومن طلب منا أعطيناه ده كلام ابن القيم قال إن منزلة الاجتفاء دي كاد الأنبياء أن يحتكروها ولكن الله ادخر حيزا قليلا جدا أخلاه الله ووقفه وادخره ليهبه سلة من المؤمنين في كل جيل لا تخلو الأرض من قائم لله بحجه هذا عق... هذه عقيدة هذا معتقد أن الله جل جلاله لا يخلي الأرض من الصالحين تماما احنا قلنا صالح يعني عالم عابد ذو خلق راق لازم في كل جيل يعني في زماننا اللي احنا شايفين فيه اللي احنا شايفينه ده في صالحين اه اه بقوه فيه ما اعرفهمش يبقى العيب فيك لما نرجع لكلمه الاجتباء وانا مش عايز اوسع دلوقتي تلاقي جبل خراج الجبايه جبل ماء جبل حوض أي جمعه الجباية استخراج الأموال من مظانها والجبوة ما جمعت في الحوض من ماء فكأن المجتبى جمع الله كله له سبحانه سبحان الملك قال سبحانه إن سعيكم لشتى قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها كل الناس بتخرج الصبح كل الناس كل الناس بتقوم الصبح ساعة ما يصحى الصبح أول ما يصحى ده دماغه كده وده دماغه كده وده دماغه كده وده فكره كده وده فكره كده وده بيدور على كذا وده بيعمل كذا وده بيشتري كذا وده بيبيع كذا كل الناس يغدو بس كل الناس دي بتبيع نفسها حاجة من اتنين يا يعتقها من النار يا يوبقها يكتفها ويقيدها في جهنم الشتات ده كنا بنتكلم عن الاب المشتت الاب اللي دماغه مفرتكه الفلوس والشغل واكل العيش في الشغل بقى زميله اللي مضايقه ومديره اللي مزنق عليه والعامل اللي شغال منافق او شغال مخبر بيبلغ عنه المدير كل حاجة وممكن يكذب عليه ويفسد بينه وبين صاحب الشغل والخيانات اللي موجودة وواحدة بتعكسه وواحدة هو نفسه فيها الشتات ده ثم تعالى شتات تاني الشغل بعدين اكل العيش والفلوس والحلال البيت الزوجة الزوجة اللي مش عاجبها حاجة ولا بيرضيها حاجة ولا بيكفيها حاجة وهي هو مش عارف عايزة ايه والعيال العيال النهاردة بقوا مصيبة وشغلانة تانية لوحدهم دماغ كل واحد منهم دماغ عايز دماغ قده عشان يقعد معاه ويربيه ويعلمه والتالت وثم ابوه وامه خلاص دي مراتك اشترتك يا عم هو انت انت بقيت تعرفنا واحنا بقينا نعرف عنك حاجة ثم بعد كل دول شوف اخواته انت فين وما بتسالش وفين صله الرحم اللي انت وبعد كده جيرانه وزملائه وحبايبه هو نفسه شهوته قبل كل دول عبادته وعلاقته مع ربنا الشتات ده يعمل فيه ايه اجتباه جمع له كل ده وكفاه اجتباه وهداه يا ما احوجنا كلنا محتاجين الاجتباء ده اجتبني يا رب اخترني يا رب أصلحني واهدني يا رب اجعلني منهم كفاية دي كيف تجتبى تأتيك إن عشنا إلى قابل إلى اللقاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله هي دي مدارج السالكين بقى مدارج السالكين ازاي تتعامل في كل المواقف في حياتك بايمانيات في حياتك هي دي مدارج السالكين بإيمانيات كل المواقف في حياتك بإيمانيات كل المواقف في حياتك بإيمانيات